و- وجي ميعاد بقى الصليب اللي انتوا بتحبوه ده عشان اغلب الناس جاي عاوزة ايه نتكلم في الموضوع آه، هقرا حتة من انجيل معلمنا متى اصحاح 14 ونتكلم عن صليب التجربة او صليب الالم متى 14 عدد 22 يمكن المعنى ده نكون قلناه قبل كده بس يعني ايه هو معنى مهم محتاجين نراجعه كل شوية عشان نثبت في التجارب الإصحاح ده كان بيتكلم عن آه، قبلها على طول ربنا يسوع المسيح كان عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين فيقول وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد سارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصروا التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا فأجاب بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعالى فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله الواحد محتاج يعيش الموقف عشان يوصل الإحساس اللي احنا عاوزين نحس بيه التلاميذ كان يومهم طويل جدا لأنه فضلوا طول النهار مع المسيح يسمعوا الوعظة جموع ملهاش آخر 5000 راجل غير الستات والعيال جم على الغروب قالوا له لازم الناس تمشي عشان تقدر تلاقي حاجة تاكلها قال لهم أكلوهم قالوا ما عندناش قالوا طب شوفوا شافوا جابوا له خمس ترغفة قال لهم روحوا رصوا الناس قعدوا قعدوا في الناس وينظموهم خدوا لهم وقت الشمس غابت آه، ابتدى يشكر ويبارك ويقسم حط في ايد الناس رجع ربنا يسوع المسيح وزع مش وزع بنفسه اداهم يوزعوا لفوا على الخمستاشر ألف اللي في الجبل ادوهم أكل الناس كلت ومشيت ابتدت تمشي قال لهم ارجعوا تاني اعملوا ايه اجمعوا الكسر فطبعا لفة تالت اعتبروا بقى 8 9 بالليل دلوقتي على الضلمة هيلفوا عشان اي كسرة خبز يلموها جمعوا 12 قفة فالموضوع خد وقت وهنا بقى بالليل ألزمهم الغريبة الكلمة دي جت في تقريبا الثلاث أناجيل اللي بتحكي القصة دي القصة دي الأربع أناجيل حكوها من كتر ما هي قصة مهمة أوي ألزمهم يسوع أن يسبقوه إلى البحر يعني يعني يبدو أنه كان في فصال كان التلاميذ بيقولوا له طبعا مبسوطين جدا يوم جميل لأنه وزعوا بإيديهم ومعجزة على إيديهم وحاجة يعني ما ما حصلتش في التاريخ بالمنظر ده والناس كلها فخورة وفرحانة بالتلاميذ وشبعانين أكل وشبعانين كلام والتلاميذ كبروا في نظر الناس قوي وإحساس مختلف بقى إنك أنت تقعد توزع الخبز وتقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهم كانوا خمسة فأنت بإيدك حاسس بالمعجزة فهم بقى اكسايتد كده ومنفعلين ومبسوطين ومش عاوزين يسيبوا المسيح قال أصر إن هم يركبوا المركب من غيره ألزمهم يسوع أن يسب- يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى البحر لأن ألزامهم دي هتفرق معانا كمان شوية مركب مشيت خلاص الساعة 10 بالليل تقريبا يعني على اعتبار هو أصر كده هيروح هي- هيحصلهم ازاي ما قال لهمش وفي إنجيل يوحنا يصرح الحتة دي إن الناس استغربت جدا لما لقوا المسيح في الآخر معاهم فهم وصلوا لعرض البحر النص كده والدنيا هاجت الريح هاجت جدا البحر شد جدا لا عارفين يرجعوا ولا عارفين يتحركوا وبدأوا يغرقوا طبعا دول صيادين احنا ساعات يتهيأ لنا ان الصياد ما بيخافش عادة الصياد يخاف اكتر من العادي لانه عارف غدر البحر يعني اي صياد سمع عن صياد مات في البحر فدول عشان في البحر دايما عارفين ان ممكن الواحد يعجز قدام بحر هايج والموضوع ما خدش نص ساعة ده ساعة واثنين وثلاثة واربعة ومفيش امل الحكاية عمالة تشتد سوءا و و وطبعا هم المراكب على قدها في الزمن ده يفضوا مهما يفضوا من المركب بتغرق طبعا جه في بالهم في الغالب فينك يا رب وغالبا اول حاجة جت في بال بعضهم هو ليه مركبش السفينة ليه ألزمنا ندخل لوحدنا خلي بالكوا دي مشكلة التجربة دي أول حاجة هتبان في التجربة ألزمهم يعني زقهم زق ي- يحتاسوا ويبقى هو مش موجود قصادهم مركبش معاهم لأن في المرة اللي حصلت كان راكب معاهم ونايم صحوا لما اتزنقوا صحوا المرة دي أصعب لأنه مش موجود ممكن واحد يقول يكونش عاوزنا نغرق طب لو كان عاوزنا نغرق كان فرحنا امبارح ليه كان رفع نف... معنوياتنا ازاي طب خلانا نوزع طب اللي ما... اللي شبع 15000 ما قدرش يهدي البحر طيب هو مش بيحبنا طب ليه ألزمنا كأنه عارف اللي هيحصل لنا طب هو بي- بيحمي نفسه ومش عاو- مش عاوز ي- يغرق معانا ممكن بقى الشكوك تلعب بالواحد والأفكار والمتاعب أنا هحكي الحكاية وبعدين نط- نصنفها بقى وفين نحو الهزيع الرابع الرابع ده يا جماعة تعتبر آخر هزيع يعني ساعات يقولوا إن الليل بيتقسم أربع ه- هجعات أو هزايع زي ما يتسموا يعني من آه، من 6 ل 9 ومن 9 ل 12 ومن 12 ل 3 ومن 3 ل 6 الصبح الفجر يطلع فالهزيع الرابع دخلنا في آه 3 الصبح وطالع 4 الصبح يعني دول غالبا من 10 بالليل ل 4 الصبح بيموتوا بيغرقوا طبعا واحد استنفذت كل قوته ما تنسوش ان هم اساسا مهدودين ثلاث مرات يلفوا على 15000 اول مره بيقعدوهم تاني مره بيوزعوا الاكل ثالث مره بيلموا وراهم فطبعا مجهود فظيع هم فرحانين طبعا فمش حاسين بالمجهود لكن لما ركبوا المركب كانوا ناويين كلهم يناموا فبدل ما يناموا قعدوا أر- خمس ست ساعات بينقذوا المركب ومش فا... مفيش فايدة فخارت كل قوتهم نفسيتهم تعبت جدا المسيح ما بيتكلمش ما بيظهرش البحر مش بيهدى شكلنا هنغرق هنغرق ال- ال- ال- ال- الطاقة كلها خلصت وعلى الآخر خالص قبل ما الفجر يطلع جه المسيح له المجد ماشيا على البحر هنا يقول ايه اضطربوا قائلين انه خيال ساعات الواحد من كتر التعب يتهيأ له انه بيهلوس يتهيأ له انه مش آه، خلاص فوت يعني فلما شافوا المسيح ماشي على المية كذبوا نفسهم قالوا لا لا ده خيال وابتدوا يصرخوا ما عرفش بيصرخوا ليه هل بيصرخوا على امل يكون هو المسيح ولا بيصرخوا من الفزع كمان هي ناقصه بقى خيالات دلوقتي ولا ايه لكن يقول من الخوف صرخوا يعني شوفوا الحاله وصلت لايه واحد بيصرخ من كتر الخوف خوف من البحر وخوف من الغرق وخوف حتى من الخيال اللي جاي معانا ده المسيح ساعتها يسوع قال لهم تشجعوا انا هو لا تخافوا وانا دايما في الحته دي اقول تغيظ جدا الكلمه دي ليه تشجعوا هو انت يوم ما هتيجي مش هتهدي البحر هو أ- يعني يوم ما نستنى بقالنا ست سبع ساعات بنغرق خلاص تيجي يبقى البحر يهدى بقى ما المرة اللي فاتت قلت له اخرس خرس على طول في دقيقة لكن تقول لنا تشجعوا انا هو ما تخافوش ويبقى الحال على ما هو عليه بحر عالي والريح عالية وبيغرقوا برضه فطبعا بطرس بقى اللي مستعجل دايما قال له يا سيد ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك غالبا ده نوع من ال- برضه الهلاوس يعني او ال- مش مركز عارفين في التجلي بطرس دايما يتكلم وهو نص نايم كده برضه في التجلي قال له جيد يا رب ان نكون ها هنا فلنصنع ثلاث مظال حتى معلمنا اظن لؤي يقول وهو لا يعلم ما يقول يعني هو مش دريان بيقول ايه ايه اللي انت بتقوله اذا كان المسيح اكتر من الشمس ومظل ايه اللي هتضلل عليه ده هو نفسه اكتر من الشمس في اللحظة دي لكن هو عاجبه المنظر فبيقول له خلينا كده عارفين طب نجيب لكم كراسي بس خليكم كده هو مبسوط بس بيعبر بسذاجة وبدون تركيز فهنا برضه هو طلب طلب ما حسبوش قال كلام عن يمكن غيظ او عن خوف لكن هو ما فكرش فيه يعني ما معناه ما كنتش هتيجي انت خلينا انا اجي لك يعني تع... يعني حد فينا يجي للتاني طيب طبعا هو مش واخد باله بيقول ايه لانه بحر ايه اللي هتمشي عليه انت مش واخد بالك قال له ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك قام المسيح المره دي قال له طيب تعال يعني ما رضاش يهدي البحر بس لما قال له امشي اجي لك انا قال له طب تعال فنزل بطرس واضح انه برضه مش مركز ها نزل وابتدى يمشي على البحر لما ركز لما بص للبحر خاف فابتدى يغرق فقام يسوع مد ايده كان قرب على المركب وقال له كلمة غريبة قال له يا قليل الإيمان يعني ما كانش المفروض تخاف هي ما تتمشى على البحر يعني يا قليل الإيمان لماذا شككت لما دخل السفينة سكنت الريح طبعا ساعتها سجدوا وقالوا له أنت ابن الله ساعتها حسوا أنه مش ممكن ما يبقاش ربنا عشان نفكر عاوزين في التجربة نفكر في نقطتين موقف ربنا من الصليب التجربة وموقفي أنا من التجربة ربنا بيعمل إيه في التجربة وأنا بعمل إيه في التجربة لأن لو فهمنا ربنا بيعمل إيه هنفهم المطلوب مننا إيه لأن التجربة دي مفيش واحد فينا هيعيش ويموت مش هيتجرب وتجارب أشكال وألوان والحكاية يعني ما بتخلص ومن تجربة إلى تجربة لكن لازم نفهم ربنا بيعمل ايه ومطلوب مننا ايه تعالوا نشوف مثلا اذا كان ده مثل للتجربة ربنا بيعمل ايه اول حاجة ربنا, ربنا هو اللي بيدبر التجربة هو اللي بيخطط التجربة فهنقول مثلا ان اول حاجة الله يدبر التجربة يعني هو اللي بيخططها لانه خلي بالكم تبان في كلمة ألزمهم ان هو اللي عاملها لأن هو اللي ناوي على كده فلو قالوا له نقعد هيبوظوا المشروع قال لهم لا لا لازم تركبوا السفينة ليه؟ في مفاجأة مفاجأة هتغرقوا اه في مفاجأة لازم تغرقوا الليلات فهو اللي بيدبر التجربة لأن ده أول سؤال بيجي في دماغنا هو اللي حصل من ربنا ولا مش من ربنا؟ لما بتحصل حاجات عنيفة وصعبة دايما الواحد ضميره بيتشكك هو اللي بيحصل ده ربنا وراه ولا مش وراه ولا في ربنا ولا ما فيش الخطة دي عدت عليه ولا ما عدتش هو جزء من البلان ده ولا ولا دي حاجة أنا السبب فيها ولا الشيطان ولا ونفضل الواحد يتوه كده لا اطمن التجربة ألزمهم ده هو مصر عليها ومخطط يبقى أول بند يشغلنا أن ربنا هو اللي بيعمل التجربة محدش تاني البند الثاني حصل ايه لما ألزمهم دخلوا السفينة صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ملحوظة غريبة جدا المسيح ما نامش طبعا ربنا يسوع المسيح عارف كويس نهاية التجربة مش كده حد يقدر يقول انه ما كانش عارف اولها من اخرها عارف طبعا عارف كويس ان اخرها خير يعني فمش معقول ربنا يسوع هيقلق يعني مش هو اللي هيقلق لانه هيقلق ازاي ما هو عارف الاول والاخر لكن بالرغم انه عارف نتيجتها هم بيتوجعوا بيتعذبوا قلقانين يقوم هو يعمل ايه في الوقت ده يصلي صعد الى الجبل وكان يصلي غريب جدا الموقف ده بس حلو قوي ان المسيح في تجاربنا يشفع فينا الواحد يقول له طب بلاش تشفع وتسيل التجربه يقول لك لا معلش خلي التجربه وليك عليا انا هصلي يا رب طب هتصلي ده ده انت صلاتك غالية خالص صلي قول تتسال قول لا انا مش بصلي انها تتسال انا بصلي ان انتوا تثبتوا طب احنا لينا اقتراح تاني ما تصلي انها تتسال اسهل لا هو لازم يكون في تجربة لازم كلمة لازم دي الزمهم لازم ومش الحل انها تتسال لا هي مهمة هي ضرورية طب والمسيح نايم وقت التجربة فيما هو قد تألم مجربا ده أكتر واحد اتجرب يقدر أن يعين المجربين عشان كده في آية جميلة هنا تقول إيه في كل ضيقهم تضايق كلمة غريبة خالص ايه اللي في الدنيا يا رب يخليك تتضايق ده الدنيا كلها يا رب فدا مشاعرك انت تتضايق معلش في حاجة واحدة تضايقه لما يلاقي ولاده تعبانين يتضايق معاهم بس ما يشيلش الدقيقة للدرجة دي اه عشان الدقيقة لازمة الدقيقة مهمة قوي فمستعد يتضايق معاهم ولا تتشالش الدقيقة طبعا حتى يقول لما صار المساء كان هناك وحده يعني فضل سهران طول الليل حاسس بيهم قلبه معاهم بس هم مش دريانين خلي بالكم هم بيغرقوا محتاسين وفاكرينه خلي بالكم المعنى ده فاكرينه نام فاكرينه نسي وده الشك التاني اللي بيجي للواحد في التجربة هو ربنا نسيني هو ربنا غفل عني هو ربنا كرهني هو ربنا رفضني لا حبيبي هو ربنا بيشفع فيك وحاسس بيك وبيصلي وسهران ومتضايق معاك بس مش هيشيل التجربة لسه ليه اصل احنا لسه في الهزيع الاول لسه التاني والتالت والرابع وكل حاجة ليها قيمتها ثالث موقف للمسيح له المجد يقول لما كان الهزيع الرابع مضى إليهم يسوع يأتي يبقى يدبر يصلي يأتي يأتي يعني يقرب اكتبها بكلمة يقرب المسيح له المجد يقرب قوي في التجربة يبقى التجربة شديدة جدا وعنيفة والنفسية على آخرها يقوم ربنا يسوع يقرب جدا نقوم احنا نعمل ايه نظنه خيالا شوفوا في التجربة التجربة دايما الواحد يقول من ربنا ولا لا له دور ولا لا طب نسيني ولا فاكرني طيب هو ولا مش هو يعني لما تلاقي كده لحظة تعزية تتشكك برضه لما تحس ان ربنا بيقرب تقول لا مش هو ده انا بضحك على نفسي الواحد يتشكك حتى لما المسيح يقرب فقرب ظنه خيالا فصرخوا فهنا قال كلمة مهمة قوي قال ايه لا تخافوا يشجع يبقى المسيح له المجد بيدبر وبيصلي وبيقرب وبيشجع احنا كل ده الحقيقة مش عاوزينه احنا كبشر احنا مش عاوزين غير نمرة ستة عشان تبقوا عارفين اخر يعني يرفع التجربة احنا مستنين دي يشيلها وخلاص يحل المشكلة وخلصنا لا معلش دي نمرة لسه شوية يجي يشجع انا هو لا تخافوا طبعا احنا بنتغاظ ليه لان احنا مش عاوزين المسيح يشجعنا احنا كبشر ضعفاء عاوزينه يحل المشكلة ويخلص عاوزين نفوق لكن هو بالنسبة له لا مش ده المطلوب في فوائد كتيرة قوي هتروح لو عمل كده فيشجعنا يقول انا هو انا هو الله يعني انا هو بمعناها ايجو ايمي يهوى الذي يهوى فأنا هو الله ما تخافوش أنا عارف بعمل إيه أنت تتشكك تقول معقول التجربة دي ممكن يبقى فيها فايدة أنا هو الله وأنا أنا بحسب كل حاجة صح لا تخاف فبطرس بقى قال طلب غشيم جدا وعن عن غير وعي لكن الطلب عجب المسيح الطلب السري اللي في قلب كل التلاميذ ايه هد البحر ما بيستجبش لكن الطلب اللي نطق بيه بطرس وما كانش في محله خالص اللي هو ايه اجي انا طيب امشي على البحر قال له تعالى اتاري المسيح له المجد عاوز يوصلنا لحاجه غريبه قوي يرفعنا فوق التجربه مش يرفع التجربه يرفعنا فوق التجربه ايه الفرق تجربه باقيه والبحر عالي والريح شديده جدا وبيغرقوا وبيموتوا بس بطرس بيعمل ايه بيتمشى فوق البحر احنا كلنا لما نروح الكورنيش نتمشى على البحر لا بطرس لما يقولوا بيتمشى على البحر معناها غيرنا معناها فوق الموج نفسه يتمشى فوق البحر العالي تبقى المشكلة شديدة جدا وتجربة قاسية جدا والمسيح عاوزنا يرفعنا فوق الموج تصوروا معايا المنظر عشان تحسوا بيه المسيح بيطلع وينزل دي امواج عالية كذا متر مثلا فبطرس اول ما حط رجله على الميه بقى يطلع وينزل مرجيحة ملاهي فالمسيح له المجد مبسوط بكده هو في الاول ما استوعبهاش لكن اول ما فكر بطريقة بشرية مش ممكن يحصل ان انا امشي فوق البحر بدأ يغرق فامسكه بايده قال له لا ما تغرقش مش ممكن هتغرق التجربة يا مس الحاجة الوحيدة اللي مس هيعملها ربنا انك ايه يغرقك لا دي مش دي مش في الخطة خالص الحمد لله ما جاتش في الست دي مش موجودة فاهمين انت فاكر ان التجربة كلها هتغرقك هو الحقيقة دي الحاجة الوحيدة اللي لا يمكن هي هيسمح بيها مش هتغرقك فيمسكه حتى لو أذى نفسه خلي بالكم بطرس هنا أذى نفسه هيغرق نفسه لأنه نزل على البحر ب- وشك قال له لا مش هتغرق مش هسيبك تغرق ودخل بيه وأول ما دخل السفينة من غير ما يتكلم حصل إيه خلصت بحر هدي والريح هديت وكل حاجة اتحلت فطبعا ساعتها جم سجدوا وقالوا له أنت ابن الله اللي ما قالوهلوش بعد ما وزع الخمس تلاف قالوه له دلوقتي ايه القصة بقى ربنا لما بيسمح بتجربة ربنا ورا التجربة محدش يشك ألزمنا قال دي اللازمة قال مطلوب حاليا انك تعيا يا رب ليه بعد الشر لا مش شر لازم تعيا دلوقتي دي حاجة ضرورية تفاصل مع ربنا يلزمك يقول لك معلش هي الخطة كده لازم لازم تتعرض دلوقتي لمشكلة أو تجربة طيب يا رب أنت بتشد عليا ليه أنت مش حاسس بيا حاشا اوعى تشك في كل ضيقهم تضايق أنا مش ممكن هنام طول ما أنت بتجرب افتكر دي هنا يبان بقى معنى الصليب المسيح كان قاعد على الجبل يفكرنا بموسى لما رفع ايديه كده والشعب بيتجرب تحت بيحارب وموسى رفع ايديه اول ما النوم ياخده والكسل يتعبه الشعب يتهزم فالمسيح مش هينزل ايده يعني ايه في التجربة اطمن المسيح مصلوب مش ممكن هينزل ايده مش ممكن هيسيبك لانه مصلوب متطمر وصلاته هتحميك شفاعته تسترنا في التجربة فمش ممكن ايديها تنزل فمش هيبطل يصلي مش هيدخل ينام ابدا طول ما انت تعبان ومتضايق مش هيحصل تالت حاجة المسيح بيقرب قوي في التجربة بس ما حدش بياخد باله في التجربة الواحد بيشوف المسيح بعينيه فيظنه خيال للأسف يعني ايه ناس كتيرة قوي في التجارب لما اتعصرت قالت احنا شفنا المسيح بس في وقتها كنا فاكرين نفسنا خيال معنى ايه كل ما تشد قوي هتحس المسيح قريب وهتشوفه بس لضعف ايماننا بيتهيأ لنا انه مش جد مش حقيقة هيحصل بعد كده ان المسيح هيشجع هيقول لك ما تخافش مش عاوزك تخاف هو ده ال target أربعة وخمسة هو ال target اللي عند المسيح انك ما تخافش ما يقبلش على اولاده الخوف ابدا في الوقت اللي انت مرعوب بيقول لك ما تخافش ولازم تطلع فوق التجربة تصوروا معايا لو عقلناها بطرس جوه السفينة بيغرق طب لو ساب السفينة ومشي على البحر ده المفروض يغرق بالثلث لا مش هيغرق ده هيتمشى فوق البحر كأن ربنا بيستنى للهزيع الرابع مش عشان البحر يهدى دي ممكن تهدى من أول دقيقة لأن في حاجة احنا مش فاهمينها عاوز يوصلها لنا عاوزنا نمشي فوق التجارب عاوز عينينا تبقى ثابتة عليه والموج بيطلع بينا وينزل بس احنا عينينا مش شايفة غيره أول ما هتبص على الموجة هتغرق مشكلتنا ان احنا في التجربة بنبص على ايه على الموجة احنا بنبص على الموجة فبنغرق بسرعة وبنكتئب وبننهار لكن لو عارفين قادرين نبص عليه على طول هنمشي فوق التجربة وهتبقى ع- عجوبة في حياتنا انك اتخطيت ايام في منتهى الصعوبة بتطلع بيك الايام وتنزل وانت ثابت وعالي وما بتغرقش بس في حالة واحدة بس لو فضلت عينيك على عينين اول ما بتنزل العينين للارض او للبحر تغرق تعالوا بقى نقول العكس هنا بقى دورنا احنا ايه بدل المسيح له المجد هو اللي بيدبر التجربة يبقى المطلوب ايه تقبل برافو عليك اول كلمة ايه الانسان مطلوب منه اولا يقبل كل تجربة اول رد فعل ليك بدل هو اللي عملها وبيقول لازم تقول له ايه حاضر بدل انت شايفها لازم انا اقول لك حاضر يقبل يعني يقول حاضر لسه احنا في حاجات كتير لكن اولا بدل هو بي بي بيدبر احنا نقول حاضر احنا نقبل طب بدل هو يصلي تعالوا احنا كمان ايه نصلي عشان نتقابل اللي ما عملوهوش التلاميذ فكانت نفسيتهم تعبانة قوي ما, ما, سمنا ما سمعناهمش بيصلوا فما حسوش بيه وهو سهران على الجبل بيصلي لكن لو قعدنا طول الليل نصلي زي ما هو طول الليل بصلي هنصلي هنتقابل هو على الجبل واحنا في البحر هو في السماء بيحضر الملكوت واحنا في الدنيا بنغرق بس الصلاة تعمل ايه تربطنا ببعض وتخلينا ايدينا في ايدين بعض فمش هنغرق ابدا هو على الصلاة السما بيصلي واحنا على الارض بنغرق بس بدل بنصلي مش هنغرق تالت رد فعل هو بيقرب احنا بقى ايه مفروض نعمل ايه نقرب او نكتشف او ننتظر سموها زي ما تسموها ننتظر برضو حلو يعني ايه دقق دقق المسيح قريب قوي في التجربة بس انت اللي عينك مش واخد بالك انت اللي مش واخد بالك ده احلى وقت في عمرك هتشوف فيه المسيح ده اكتر وقت هتشوف فيه لاهوته وتعرف مجده دي حاجة مش هتروح من قدام عينك ابدا لو دقتها فانت تكتشفه هو قريب بس العيب فينا هو في التجربة بيبقى قريب جدا بس احنا مستكترين نقفل علينا باب عشان نشوفه ونقعد نتلهي في الموج ويجي ونقول ده خيال أربعة هو يشجع وانت تعمل ايه هو بيقول لا تخف انت تقول له ايه امين برافو عليكم لا تخف يعني ايه زي ما قال له لا تخف آمن فقط هو بيقول لك ما تخافش يبقى حاول انك ما تخافش ما هو انت لو قبلت التجربة وصليت كويس في التجربة ودورت على المسيح في التجربة هتوصل انك ايه مش خايف من التجربة متشدد اه مستني المج... اه اه امين يعني ثقة بالظبط كده امين يعني متأكد انها هتعدي على خير بس دي ما تجيش من اول مرة لان ساعات واحد لما يلاقي واحد في تجربة يقول له ما تخافش قول له لا الاول اقبل صلي دور على المسيح عشان ما تخافش لانك لما بتقول لواحد ما تخافش يقول لك ما ايه الضمانات ما ايه اللي انت بتقوله يعني ما انت بتقولي ما تخافش وده اللي عمله بطرس لانه ما كانش بيصلي وما كانش مصدق ان ده المسيح فما نفعش معاه ما تخافش ما فادتوش خلي بالكم لكن اتشكك وقال له ان كنت انت هو طب خلينا اجيلك مع ان كل التلاميذ اكيد مسكوه واتخانقوا معاه بعد كده قالوا له مش كنت تقول له ان كنت انت هو خلي البحر يسكت لكن هو بقى استعجل وقال له مرني ان اتي اليك هو عاوز يرفعنا فوق التجربة احنا نعمل ايه بقى هي ببساطة مفتاحها ايه وهم هو ماشي فوق التجربة فوق البحر عاوز بالظبط كده بس عاوز اقول ما تنزلش عينك عنه اه لو نزل لو نزلت عينك من عليه مش هتقدر تكمل المشوار كأني هوصل من الصلاة إلى فكرة الصلاة كل حين اللي هي انك يعني تبقى مش قادر تبص للدنيا ولا لحظة فاللحظة اللي هتبص فيها الدنيا هتتعب هتغرق عاوز تبص على السماء او على المسيح كل لحظة ودي بركة التجربة ودي عظمة التجربة محدش بيمكن بيوصل للمرحلة دي الا بالتجربة محدش يقدر يثبت عينه على المسيح الا في لحظة الخطر لكن في اللحظة العادية كانوا كلهم ناويين يعملوا ايه يا جماعة كانوا كلهم ناويين يدخلوا يناموا هنا ظهروا غصب عنهم عشان كده لما قال لهم في ليلة اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة كانوا فاهمينها هم جربوا لما ما سهروش البحر هاك وصلوا غصب عنهم فهنا ما تنزلش نظرك عن المسيح مش عارف يعني ثبت نظرك نسميها كده وبعدين نمرة ستة ايه بقى افرح لانه رفع التجربة خلاص البحر هدي وأسجد بس هم عملوا كده طبعا الفرحة مش سايعاهم لما لقوا ال- البحر هدي وسجدوا واعترفوا باللاهوت يقوم بقى معلمنا يعقوب القديسين العتاولة بقى يقول لك بما انه من الاخر كده اخرها ايه افرح فيجي من الاول يقول لك احسبوه احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة لازم هتوصل لدي فاهمين المعنى وبعدين يحكي لنا السلم بطريقته عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا والصبر يكون له عمل تام عمل الصلاة لكي تكونوا كاملين وغير ناقصين في شيء وأما من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء وليفتخر الأخ المرتفع باتضاعه يعني يدينا شوية حلول يقول لنا في صبر في صلاة في طلب حكمة في اتضاع معلمنا يعقوب يحط السلم بطريقة تانية خالص بس في الآخر يوصل لنفس النتيجة إنك لازم تفرح بيقول تاني لازم تفرح ده في الآخر بس من الأول تبقى عندك اعتقاد إنك لازم هتفرح آخرتها خير امتحان الإيمان هينشئ صبر الصبر يكون له عمل تام تعمل كل القانون اللي عليك لو عاوز حكمة صلي واطلب حكمة يبقى صلي حكمة اصبر واتضع خليك متواضع صبر صلاة حكمة اتضاع دول اللي ايه يدوك كل بركات التجارب هتلاقوا معلمنا بولس عنده آه، آه، عرض تاني في رومية خمسة لو حبيتوا تقروه بس هما في الاخر كلهم كلام متقارب صدقوني لو فكرتوا فيه يعني يعني في رومية خمسة يقول ايه ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات ما هو نفتخر دي عشان هيوصل لدي برضه عالمين أن الضيق ينشئ صبرا دي ماشية مع معلمنا يعقوب والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا يعني مش ممكن تغرق الرجاء لا يخزى مش هيحصل بدل عندك مستني ربنا يتدخل مش هيخزيك أبدا إذا التجربة يا جماعة صليب التجربة هو صليب طبعا ليه؟ كمية ألم نفسي وجسدي عاشوا فيها صعبة جدا محدش يقدر يقول تعالوا اسألوا التلاميذ تخيلوا معايا ان احنا جبنا التلاميذ دلوقتي وقلنا لهم عايزين نسألكم سؤال لو خيركم المسيح قبلها بيوم تحبوا بعد ما نعمل معجزة الخمس خبزات أبهدلكم البهدلة دي وآخرها يحصل كده ولا بلاش أحسن وتناموا ده بعد ما خلصت وراحوا السماء وفي الأمجاد دلوقتي هيقولوا إيه بطرس بالذات هيقول إيه يقول له لا ده أنا أول مرة وآخر مرة أتمشى على البحر لازم مش هيختار غيرها أنا ما انساش سألت واحد السؤال ده يعني عشت معاه تجربة قاسية جدا وكنت حاسس إنه مش هيقف على حيله فيها وفات عشر سنين وبعدين قابلته و... وبقول له آم، عامل ايه قال لي التعبير ده قال لي عارف ربنا لو خيرني ادخل على الايام الصعبة دي ولا ما ادخلش النهاردة هقول له لازم تدخلني لان اللي انا شفته في الايام دي ما كنتش ممكن اشوفه ابدا من غيرها فاهمين انا عاوز اوصل ايه بطرس لو سألناه تحب تتمشى على البحر والموج يطلع بيك وينزل وعينك في عينين المسيح وتدوق حاجات عمرك ما هتدوقها بس الضريبة ايه تجربة وسهرة متعبة وقلق ووجع تقبل ولا ما تقبلش هيقبل لازم يقبل لأن هي دي اللي خلته بطرس الرسول وخلته عارف ان كل تجربة آخرها البحر هيهدى على رأي أبونا تدرس يعقوب لما بيقول كده كده البحر هيهدى لكن كام واحد مشي على البحر في التجربة فاهمين ياما تجارب بتعدي علينا وكده كده بتخلص بتخلص يا انا بخلص يا التجربة بتخلص بس اسمها خلصت ماشي لكن مش كل واحد في التجربة ده انه يتمشى فوق البحر واضحة المعنى اذا اللي دخل في صراع مع المسيح في صلاة في ايمان حط عينه في عينين ربنا هو اللي ده جمال التجربة وخد بركاتها وكده كده هتهدى الموج هيهدى هيهدى النفس هيهدى هيهدى لكن هيبقى عندك ذخيرة ضخمة وتقول له يا رب صليب التجربة ده هو اللي رفعني ما ترفعش التجربة ارفعني فوق التجربة ده أحلى طلب الواحد يقول له في التجربة يقول له ترفعها أو ما ترفعهاش دي ليها حساباتها عندك أنا ما بفهمش أنت اللي فاهم ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء لكن أنا دلوقتي طلب واحد خليني أنا فوق التجربة زي ما أنت عاوزني ما تخلينيش أقلق ما تخلينيش أضعف ما تخلينيش أصرخ من الخوف لأني بخجل وساعتها بتقول لي يا قليل الإيمان لماذا شككت لأنك أنت ما تحبنيش أصرخ من الخوف لإلهنا كل مجد وكرم الأب